الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والحديث عن غض البصر ساقنا إلى الحديث عن العورات التي ينبغي أن يغض المؤمن بصره عنها ومما دعانا هذا إلى أن نتحدث عن عورة المرأة لتعرف ما يجب عليك وما يجوز لك إن شاء الله تعالى وفي إطار حديثنا عن عورة المرأة تحدثنا أولا عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في زي المرأة إن أرادت أن تقول أو أن تدعي أنها مسلمة حقا وأنها تلتزم بشرع الله وبدين الله وقد قلنا إن العلماء قد اتفقوا على جملة من الشروط وإن اختلفوا في جزئية من شرط منها هذه الجزئية وهي التي تتعلق بستر المرأة لبدنها هل يستر البدن كله أم هناك ما استثناه الشرع بلغة العصر النقاب والقفازين فرض ولا مش فرض قلت إن الآراء قد اختلفت في هذا فهناك من العلماء من أوجب على المرأة أن تستر البدن كله ولا تبدي منه شيئا على الإطلاق ولو حتى الظفر ولا تبدي إلا عينا واحدة تستطيع بها أن تبصر طريقها وأن تبصر ما هو أمامها إن شاء الله تعالى والضرورة تدعو إلى ذلك وهناك فريق آخر رأى أن المرأة تستر البدن كله عدا الوجه والكفين وقالوا إن الشرع قد استثناهما وهناك فريق ثالث وهو فريق المتبجحين المنحلين الذين ظهروا في هذا العصر وفي هذا البلد على وجه الخصوص وهم أولئك الكلاب الذين ينبحون دائما على الإسلام وهم مأجورون وهذا شيء معروف الذين رأوا أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها ويحرم عليها أن تغطي الوجه والكفين وهذه بدعة من القول لم نسمع بها إلا في هذا العصر خاصة وقد كثر فيه الكلاب وفتحت لهم الأبواب ويسرت لهم الأقلام كان لابد وأن نقف مع هذه الآراء لنعرف ما فيها ولنرى وجه الحق فيها إن شاء الله تعالى فوقفنا أولا مع الرأي الذي أوجب وفرض على المرأة أن تغطي الجسد كله بلا استثناء كما قلنا إلى العين التي تبصر بها ورأينا بما استدل هؤلاء ثم نظرنا إلى الفريق الآخر والذي رأى أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين وإن سترتهما عند هؤلاء فهذه زيادة في التستر والتعفف تؤجر عليها وتمتدح عليها ولكن إن لم تغطيهما عند هؤلاء لا شيء عليها ولا حرمة عليها إن شاء الله تعالى وذكرنا بعضا مما استدل به هؤلاء ذكرنا على سبيل المثال حديث حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عباس والذي قال ألا أريك هذه المرأة السوداء وذكرنا حديث الفضل حينما جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتيه فأخذ الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه ورأينا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعضا من الأدلة والتي تدلل على جواز كشف الوجه والكفين واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل في استكمال هذه الأدلة وفي استكمال أيضا ما رد به أصحاب الرأي الأول وأنا أذكر أنني مع كل دليل يجوز كشف الوجه والكفين أقول لكم وقال أصحاب الرأي الأول هذا الدليل لا يصلح لأنه كذا وكذا وكذا, وكذا. اليوم سنقف مع جملة من الأدلة والتي تدلل على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة إن شاء الله تعالى وأول دليل بإذن الله تعالى وحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم والتي تحدث هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول رضي الله عنها كنا النساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح وفي لفظ الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن كل واحدة لفة نفسها بالمرط بتاعها متلفعات بمروطهن فإذا قضينا صلاتهن انصرفن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس الغلس الغلس اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل يعني لا نور مطلق ولا ظلمة مطلقة نسميها الايه الغلس اظن بتشوفوها ولا بتصلوش الفجر ها يبقى يعني لا قادر تقول الدنيا نور ولا قادر تقول الدنيا ايه ظلمة بس ما غلس لا يعرفن من الغلس الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين قالوا هذه رواية لا يعرفن من الغلس تدلل بمضمونها على جواز كشف الوجه والكفين كيف قالوا لأننا إذا سألنا لو لم يكن هناك غلس أكنا يعرف الرواية تقول لا يعرفنا يبقى إيه المنع من المعرفة الغلس طب لو ما فيش غلس يعرف ومما تعرف المرأة من جلبابها من نقبها امال منين من وجهها من وجهها فقالوا كلام عائشة هذا يدلل على أن الواحدة منهن كانت تكشف وجهها ولكنها لا تعرف ذلك للإبا للغلس لحالة ها السماء الظلمة أو النور المختلط بالظلمة أو الظلمة المختلطة بالنور زي ما تسميها أصحاب الرأي الأول قالوا هذا شيء لا يصلح للاحتجاج فعائشة لما تقول لا يعرفنا من الغلس ليس معنى هذا أنه لو لم يكن هناك غلس لعرف وإنما المرأة كانت تعرف المرأة بزيها لا بوجهها والكثير من المنتقبات لما الواحد يتقابل الثانية ها في الشارع مش تقف تسلم عليها وتعرفها ها منين ليها زي اعتادت أن تراها به ولها مشية ولها كذا ولها كذا ولها كذا هذا ما دافعوا به عن رأيهم واحنا قلنا لسه مش ما ردناش ايه ما ردناش عليهم احنا بنسيبهم ناخدوا الدليل وهم يردون ثم سنعود إليهم وإلى ردودهم هذه إن شاء الله تعالى لنرى ما هو منها حق وما منها قد أخطأوا فيه وبالغوا فيه إن شاء الله تعالى هذا دليل دليل آخر استدل به المجوزون على جواز كشف الوجه والكفين واستدلوا أيضا بحديث متفق عليه أيضا عند البخاري وعند مسلم أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي وطبعا احنا قلنا فيما مضى هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح وأن تطلب الزواج منه لا بأس ولا مانع إن كان تقيا صالحا إن شاء الله تعالى وهذا أمر يجيز الشرع وكذلك إن جاز للمرأة أن تفعل هذا فيجوز لوليها ولأبيها وكما فعل العبد الصالح حينما قال سيدنا موسى أريد أن أنكحك إيه؟ إحدى ابنتي إيه؟ هاتين لا بأس ولا مانع وسيدنا عمر عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر وكثير من الصحابة كانوا, يفعل كانوا يفعلون ذلك ويعجبني المثال الذي يردده عوام الناس اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك هذه حقيقة تبحث لها عن الرجل الصالح لا بأس ولا مانع لا أريد أن أطيل في هذه النقطة ولكن هذه المرأة قامت وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي لفظ الرواية يقول فنظر إليها ثم صعد النظر يعني بالغ بالغ في الايه في النظرة ثم طأطأ رأسه ولم يرد في رواية بتقول لا ده هو رد هو طأطأ رأسه ولكن ليس في لفظ الصحيحين لم يرد طأطأ رأسه فلما رأت حاله ده يدل على ما اتكلمش يكتفت بان شافت ايه شافت حاله ان هو ما دام سكت لو كان قابل كان قال لها ايه قبلت ولكن ما دام سكت يبقى ليس له فيها حاجه ولكن هناك روايه صحيحه وصريحه ان النبي بعد ان نظر اليها عليه الصلاه والسلام قال ليس لي الى النساء حاجه مش انت على وجه الخصوص يعني لا لاي النساء حتى لا يوغر لها ليه الصبر لما يجي يقول لها انت انا ماليش رغبه لا اجوزك انت فهذا يؤلمها ولكن من حسن رده صلى الله عليه وسلم انه عمم ليس لي في النساء حاجه مش عايز اتجوز ثاني خلاص خلاص طبعا باقي روايه انها قالت له ملكتك امري وقام احد الصحابه وقال زوجني يا رسول الله والقصه اللي احنا عارفينها بقى التمس ولو خاتما من ايه من حديد الى اخره الشاهد معي في هذه الروايه ما ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصعد الايه وصعد الناظر طيب هي لا مختمرة ينظر عليها ويحكم عليها اللي هو عايز ولا مش عايز منين المسألة دي بتعرف منين من الوجه من الوجه فمعنى أنه ينظر إليها ويقال أنه نظر إليها إذا هناك ما ينظر إليه وهناك ما جعله يقول ليس لي في النساء حاجة وآخر قام يقول له زوجنيها برضه هيقبلها كزوجة بناء عن ايه وهي مختمرة كده سمك في مية عم الشيخ امال ايه اذا ابصرها وراها حتى يقبلها لنفسه وهي معنى هذا انها جاءته في مجتمع من الرجال طبعا الجماعة اصحاب الرأي الاول قالوا لا لا لا كن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها ويصاعد النظر هذه مسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجوز له أن يفعل ما لا يفعله غيره لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه طبعا هذا كلام هنقول إن هو كلام غير مقبول بالمرة ولكن هذا ما رد به أصحاب الرأي الأول على هذه الرواية دليل آخر استدل به المجوزون على جواز أو المدللون على جواز كشف الوجه والكفين استدلوا على هذا بحديث فاطمة بنت قيس وحديث فاطمة بنت قيس موجود في كتب السنة وسنذكر لفظ مسلم في صحيحه فاطمة بنت قيس كانت متزوجة برجل يسمى عمرو بن حفص وكان غائبا عنها فطلقها وأرسل إليها بطلاقها اللي احنا بنسميه الطلاق الايه الغيابي وبت طلاقها قالوا بت طلاقها هذه كانت آخر طلقة لها كانت الطلقة رقم كام ما دام أقول آخر طلقة إلى كام ثلاثة فبت طلاقها ولذلك في رفض الرواية بقى أنه أرسل لها شيئا من شعير اللي احنا بقى بنسميهم يعني المتعة أو النفقة بتاعتها أرسل لها شيئا من شعير فكرهته وقالت يعني أليس لي غير هذا وهو بيضحك عليا بدول وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ليس لها شيء وإنما يجب عليها الآن أن تعتد وأن تعتد في خارج بيت الزوج في الشقة من حق الزوجة في ظل قانون الحرمية لا أن تعتد خارج بيت ليه؟ بيت الزوج ولذلك أنا اتكلمت عن حكاية البيت بيكون لمين وأنا بتكلم في تفسير سورة الأحزاب زبان لإخوانكم ها آه وقلت إن القرآن بيقول بيوت النبي فنسب البيت مين للرجل للرجل مش للمرأة ويبقى من حقها وتدل الجميع عايزة كلام فاضي وقوانين فاشلة يضعها أهل الجهل والضلال وهذا شيء طبيعي لأننا نحكم بما لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى المهم أن النبي أمرها أن تعتد أن تعتد طب أين تعتد قال لها اذهبي إلى بيت أم شريك أم شريك هذه صحابية جليلة كانت مشهورة جدا كانت كبيرة في السن وكانت شديدة الكرم كرم خطير جدا ودول اللي كان بيمر بها الصحابة فتعد لهم الطعام وتطعمهم وما إلى ذلك فكانت امرأة كريمة جدا فلكرمها وجودها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اذهبي فاعتدي ايه عندها ثم ذهبت بقى لتحمل حاجيتها وتذهب إلى أم شريك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها وقال لها لا تعتدي عند أم شريك طيب ليه قال لأنها امرأة يتغشاها أصحابي يعني بيعملوا ايه خسوا عليها كتير وبيحطها كتير وطبعا كما قلت كانت عجوز فانية لا يخشى عليها وكانت مشتهرة بشدة الكرم ومع هذا مش معنى هذا من الصحابة الغير يعني يختلي بها أحدهم وإنما كانوا يذهبوا إليها وهم أعداء كل أربعة خمسة ستة سبعة وكانت تطعمهم وتحسن ضيافتهم إن شاء الله تعالى فكان كل ما يبقوا معدين في الطريق يقول لك نمر على أم شريك إحنا يعني نجلس عندها وهي كلمة تحب هذا إن شاء الله تعالى فقال يا امرأة غشاها أصحابي امرأة غشاها إيه أصحابي شوف بقى التعليل اللي جاي وأخشى أن يسقط الخمار عن رأسك أو أن يكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك ما تكرهين الحكم اللي بيخش عليها رجال كتير يمكن وانت بتتحركي ماشيه رايحه جايه ها الخمار من على راسك يحصل ايه يقع ويسقط زي ما بيحصل يتزحلق كده مع كثير من الفتيات الدبوس يقع مش بيحصل كده ويروح متزحلق واقع يسقط الخمار او ان يكشف يعني الثوب عن ساقيك تتحركي بتعملي حاجه الجلابيه تطير كده تطير كده فيرى القوم منك شوف التعبير يا سلام ما تكرهين وده كان دليل على ان المرأة المؤمنة حق الشريفة حق العفيفة حق تكره ان يرى منها الرجال ما لا يجوز لهم ان يطلعوا عليه اما الفجر النهاردة فبتتعمد ان يرى منها الرجال ودي نسميها بقى الايه الفاجرة فجرة لكن المؤمنة حق تكره ان اي رجل يطلع على عوراتها اليوم بتخليك تطلع على الثدي والنحر والافخاذ والمش عارف ايه ودخل علينا الصيف اهو اللهم احفظها هتشوفوا بلاوي ان شاء الله ودول بقى في نظر ال- الدولة ال- اللي بتتكلم عن سماحة الاسلام وروح الاسلام دول بقى المتحضرات والمتمدينات واللي ما عادش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه وبعدين يقعدوا يتكلموك دلوقتي في التلفزيون قبل ما اجي سماحة الاسلام عارفين حاجة على الإسلام يا وعد الله يخرب بيوتكم فين الإسلام ده هو فين الإسلام اللي بتتكلموا عنه هو الإسلام بس وقت ما تحتاجوه غير كده بس لا سبحان الله فدي امرأة فاجرة أما المرأة المؤمنة فشوف التعبير أه؟ أن يرى القوم منك إيه ما إيه ما تكرهين النهاردة بتكره تغطي زمان كانت بتكره تتعرق دلوقتي بتكره تغطي تقول لك انت هتعمل لي خيبه بقى وهتقعد تقول لي مش عارف ايه وايه وايه انت راجل قفل متخلف خليك كده اسبوع امال ايه قال لا امال ايه خليها سماح لا مش الاسلام دين يسر وسماحه وهم خربوا الاسلام بالكلمتين دول ولله الحمد كل خراب يعملوه لك يسر وسماحه ولا فاهمين يعني ايه يسر ولا فاهمين يعني ايه سماحه ولا فاهمين اي حاجه ويجيبوا بلاليص يبقى واقف ديوان والله يستضيف واحد في التلفزيون واقف وبقه سجاره وياخد النفس الاسلام يسلم ما حدش بيقول كده يا سلام بسم الله ما شاء الله امال ايه امال ايه هاي والتاني حط اخضر واحمر واصفر وحرام مش عارف ازاي يقول لك الله هو الاسلام بيقول كده برضه ده ما بيقولش صحيح هو الاسلام بيقول كده برضه صحيح صحيح والله مش عارف بيستخفوا بعقول بعقولنا ولا بيسفهونا ولا ايه بالضبط لا ادري اسال الله ان ينتقم منهم امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين فبيقول لها ان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع عن رأسها الايه الايه بقى الخمار يبقى الاصل فيها انها تكون ايه مختمرة كما قالوا الاصل فيها ان تكون مختمرة تعبيري واضح تعبيري واضح وان يكشف او يكشف الثوب عن ساقيك وانما اعتدي في بيت ابن ام مكتوم الاعمى وطبعا انا برضه كلمه ال- الاعمى دي افضل تعبير سيبك انت دلوقتي عم بقول لك والكفيف قال يعني هو كده مؤدب يعني ده هو تعبير القران وتعبير السنه عبس وتولى ان جاءه الاعمى هذا تعبير القران وتعبير السنه في هذا الحديث اعتد عند ابن ام مكتوم الأعمى فإنك تضعين ثيابك ولا رجل لو خلعت بقى النقاب ولا حتى لو مش عارف ايه هيشوف حاجة هو ودخل فجأة ولا مش عارف ايه لم يرى شيئا وفي الأرض فهو من البطن التي أنت منها لأنه كان يربطه بها قرابة فكان ابن عم لها وطبعا بقى دخلوا في مسائل كثيرة جدا دي تعتبر خلوة ولا ما تعتبرش خلوة وكلام كثير جدا ليس موضوع الآن ولكن موضوع الآن ما هو الشاهد معي أنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع خمارك أو قد يقع خمارك فقالوا إني الدليل واضح في أن المرأة تكتفي بأن تختمر ويجوز لها هذا إن شاء الله تعالى وهذا الحديث ده فيه جزئية خطيرة جدا وهو بعض الناس بيتمسك بالحديث حينما كان ابن أم مكتوم يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يحتجب فقلنا يا رسول الله إنه أعمى فقال وأنتما أعميا وتال فقالوا حتى المرأة ما تجلسش في وجود راجل أعمى ما فهموا هذا الكلام وما جمعوا بين الأدلة وما فهموا أنهن زوجات النبي وليه النبي قال لهم كده ما فهموا هذا زي ما بعت لواحد في اللقاء الماضي طيب لو كان الأمر هذا عام يتعلق بكل النساء لما أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم ابن أم مكتوم وكان قال لها وإن كان هو أعمى أنت عمياء مش كده وإنما أباح لها إيه هذا برضه دي جزئية نتكلم فيها في حينها ولكن أنا أريد أن أقف مع دليل محدد وشاهد محدد وهو أن يسقط خمارك فقال المرأة الواجب عليها أن تختمر ويكفيها الخمار أصحاب الرأي الأول ردوا على هذا وقالوا لعل هذا قبل أن يفرض النقاط الكلام ده الحديث ده كل المرأة تكتفي بالخمار فقط لا غير ماشي ولكن لعل هذا قبل أن يفرض الايه أن يفرض الخمار وجي بعد كده النقاب الساق الله وجي بعد كده النقاب فرض فلا يصح هذا الحديث أن يكون دليلا طبعا برضه هنبقى الرد على المسألة دي أو نناقشها ولكن أنا بقول ما استدل به هؤلاء وكيف رد به أصحاب الرأي الأول دليل آخر وهو حديث سبيعة حديث سبيعة وهذا الحديث حديث مشهور عند البخاري وعند أصحاب السنن هذا حديث معروف هي حديث سبيعة سبيعة هذه كانت متزوجة برجل يسمى سعد بن خولة وكان بدريا من الذين شهدوا ايه من الذين شهدوا بدرا سبيعة توفي عنها زوجها في حجة الوداع توفي عنها زوجها ايه في حجة الوداع وكانت حاملا حامل المرأة حينما يتوفى عنها زوجها متى يباح لها الزواج متى يباح لها الزواج بعد أن تعتد بنص القرآن الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أيام يعني كم يوم ها 130 يوم مش كده هذه عدتها طبعا انا كنت زمان بتكلم مع اخوانكم في احكام الطلاق وكنت طرحت سؤال وقلت المرأة احيانا تجتمع فيها عدتان ما تبقاش عارف تمشيها على انها عدة اه والله زي سبيعة هذه توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد بعدة الوفاة لهي أربعة أشهر وعشرة ولا بعدة الحمل التي قال الله سبحانه وتعالى عنها وفيها ها أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تعتد بني فيهم ولا تختار سمة تختار وهو انت كل كلامك ممكن انا ما قلتلكش ان هو يعني مسلم بيه ماشي
من كان حامل يبقى دي الله حملها من كان غير حامل يعني احنا لازم تكون حامل ما احنا بنقول اهو امال اتبع فعل كده ازاي ما انا بقول هي حامل وتوفي عنها زوجها طيب توفي الزوج النهارده استناني بقى ما ماشي بعد ما طبع توفي الزوج النهارده وهي ولدت بكره تجوزها ها تجوزها رجعت في كلامك ليه بس والله دي جوزها لا والله نجوزها اه والله نجوزها المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل أجلها أن تضع حملها حتى ولو بعد ساعة وتتجوز ولو بعد ساعة الحديث اللي معانا هو الحديث الذي قطع في هذه القضية صحيح جاء روايات عن بعض السلف تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الايه الأجلين لكن هذا كلام يعارض ما جاء في السنة وهو غير راجح إن شاء الله تعالى كفروها بالله شوف اللي ما عندهاش أصل ولا دين دي اللي زوجها يموت وتعمل مش عارف ايه يا أخي ده شرع دين يا أخي سبحان الله من يحرم شيئا أحله الله مش أحسن ما تعمل شريفة وعفيفة وهي مش عارف ايه ها وتبقى في حاجة إلى الرجال طب وليه هذا حق لها فتجملت للخطاب تقدم لخطبتها رجلان واحد فيهم وهو الذي جاء ذكره في هذا الحديث وكان يسمى بأبي السنابل في مظاهرة بره ولا حاجة؟ ايه؟ لا نداء في الميكروفون مع- ممنوع معذرة لم تبنى المساجد لهذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك نعم أيوة إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد والضال لفظ عام تشمل أي حاجة الدابة والطفل وكل حاجة في في الحكم نعم اسمها ضالة اسمها ضالة ده اسمه ضال الطريق اللي انت بتقول ده اسمه فلسفة لكن هو ده اسمه ضال اي ضالة الطفل لما يتوه يبقى اسمه ضال بس كده نعم ولا عن اي حاجة لم تبنى المساجد لهذا لم تبنى المساجد لهذا هم يجيبوا الطفل بس راح عن الصلاة عن الصلاة سمعني الصلاة على ختم رسول الله بقول إن شاء الله تعالى سبيعة سبيعة وضعت ولما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب وفي لفظ ده بيقول إن أبا السنابل خطبها هو آخر هو إيه وآخر إيه اللي حصل أبو السنابل كبير بعض الشيء في السن والآخر الذي تقدم إليها كان شابا وكان بعض أهلها في غيبة مسافرين في الديارة فكما تقول الرواية فهي حفت إلى الشاب أو مالت إلى الشاب وكانت النتيجة أنها رفضت أبا السنابل وكان أبو السنابل عنده من المال ما ليس عند الآخر فاستخدم اللي انت تقول بقى ذكاؤه ايه بقى ذكاؤه كثير من الاهل بيغريه المال المال وهي كثير من اهلها في ايه في غيبه فهو اراد ان يعطل امرها حتى ياتي اهلها فيغريهم بما معه من مال فقد يميل اليه ويلين لها راسها فقال لها تجملتِ تريدين النكاح لا والله حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة في لفظ في صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح أنها خرجت وقد اكتحلت واختضبت فلقيها أبو السلابل وقال تريدين النكاح لا حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة عايز اقول لها ان انت كده عدتك لسه ما خلصتش ولقيت التمرين ده حرام وغلط فاستني لحد ما تكملي الاربع اشهر وعشرة ايام فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو كان بيقول هذا الكلام حتى ايه يؤخرها يكسب وقت لحد ما يجوا ال- الاهل ويشوفوا الحكايه دي عبد الله انا قلت لكم ما تفضلوش فزي ما بقول إن شاء الله تعالى إن سبيعة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبره بما أفتى به أبو السلابل وإن كان في حقيقة الأمر أن فتوى أبو السلابل دخل فيها شيء من الهوى دي مسألة واضحة جدا لأنه أراد أن يؤخر كما قلت قبولها الخطبة من الآخر حتى يأتي أهلها فكانت النتيجة أنها أصرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قاله أبو السنابل فقال لها كلمة أصبحت قانونا في هذه المسألة أن قال لها متى وضعت فقد حللت احفظوها بقى احفظوها بقى متى وضعت إن شاء الله يكون بعد ساعة متى وضعت فقد إيه فقد حللت وهذا لفظ عند البخاري أيضا وغيره متى وضعت فقد حللت يبقى لما يجتمع وفاء وحمل يبقى امتى تنقضي العده ان النبي قطع في المساله متى وضعت فقد حللت ونفس القضيه لما يجي راجل يطلق امراه وهي حامل طلقها النهارده وولدت بكره برضه فقد ايه فقد حلت بس انتهى متى وضعت فقد حللت الشاهد في هذا الحديث والذي استدل به من جوز كشف الوجه والكفين انهم قالوا اني سبيعة خرجت شوف لفظ صحيح احمد في مسند وهو صحيح كما قلت خرجت ايه وقد اكتحلت واختضبت ولما راها ابو السنابل شوف التعبير قال تجملت لاجل النكاح شاف ده فين بقى ان شاء الله ولا كان واقف معاه ها كشاف بيشوف ايه اللي ورا النقاب فقالوا طبعا دي مسألة ظاهرة ويمكن ده من ضمن الأدلة التي لم يستطع أصحاب الرأي الأول أن يردوا عليه أن يردوا عليه لأن ما يقدروش يقولوا إن ده بقى كان قبل فرضية النقاب لأن لفظ الحديث واضح إن زوجها كان بدريا وقد توفي في إيه؟ في حجة الوداع ما يقدرش يقول لك قبل فرضية النقاب ولا يقدر يوفي عاد بس هذه من ضمن الأدلة التي استدل بها المجوزون هناك أيضا دليل آخر هذا الدليل رواه الطبراني بسند صحيح وقال عنه إن شاء الله تعالى ليتمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وعلى ما أذكر هل كان هذا على وجه التحديد في الجزء الخامس من مجمع الزوائد الهيتمي هذا الحديث يحدث فيه قيس قيس يقول دخلت أو دخلت على أبي بكر نعوده وهو مريض كان أبو بكر الصديق في مرض موته عليه رحمة الله وطبعا ده بقى ما تقدرش تقول لي ده قبل فرضية النقاب لأن معنى في مرض موته ده يبقى يعني شوف سيدنا رسول الله مات وهو بقى خليفة كمان يقول فرأيت عنده امرأة ده عند مين بقى أبو بكر فرأيت عنده امرأة بيضاء في يدها وشك امرأة بيضاء في يدها وشك تذب عنه العرق بينزل وهي عمالة تجفف له الايه العرق فوصفها وجها ويدا امرأة بيضاء امرأة وجهها في يدها وش وش نعم يبقى كشف ايديها هنشوف بقى الحته دي امراه بيضاء في يدها وش فقال لا انا هرد لك رد احسن احسن من اللي انت قلته ده استنى بس ما انا هقول لك رد احسن فاستدل اصحاب هذا القول باني أو, أو استدلوا بهذا الدليل على جواز كشف الوجه والكفين بدليل أنها كانت تكشف عن وجهها وعن كفيها لما حكم عليها بالبياض وبأن في يدها وجه أصحاب الرأي الأول قالوا كلام أحسن من كده بعد الشيء قالوا أنت لو عدت للقرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد رخص للمرأة إذا طعنت في السن قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين فقالوا إن الإسلام رخص للمرأة الطاعنة في السن أنها تكشف الوجه وتكشف اليدين بل وقال البعض والشعر ما دامت من القواعد والتي لا يرجى لها ولا منها نكاح إن شاء الله تعالى وهذه الزوجة أسماء بنت عميس قال وهي في هذا الحين كانت قد طعنت في السن فهذه رخصة لها لا ترخص لغيرها شفت برد تقوليش بقى أصل الإيد والوش لا ما ينفعش كلام ماشي بل وأضافوا ربا آخر قالوا وقد يكون هذا للضرورة كما يحدث في حالات الجهاد المرأة في الجهاد كانت بتشيل القربة وتسقي الجند و- وهي بتجري وتروح وتيجي و- وده حدث لعائشة ولامرأة أخرى أن كان يعني يظهر آه، آه، بعضا من سا- ساقيهما آه، سودة في حالة الايه في حالة ال- الجهاز زي ما احنا قلنا الكشف لل- للضرورة قال وهناك ضرورة وهي تطبيب الرجل نعتبرها دي ضرورة إن هي كانت يعني حتى تمكن نفسها من تطبيب زوجها ان شاء الله تعالى هذا ما ردوا به وبرضه مش هنتكلم فيه دلوقتي على جنب خافش انا بقول كل حاجة انا بقول كل حاجة اصبروا عليا بس بقول ايه اصبر عليا يا عم انت جاي في اخر الخط وداخل لا حصلت اوله ولا حصلت اخره وكان الانسان عجولا هذه حقيقه هذه حقيقه فبقول هذا دليل وده كان ردهم على هذا الدليل ايضا اخر دليل عشان ما نطولش عليكم بقى استدل به المجوزون وهي الروايه التي رواها ابن سعد في طبقاته وابو نعيم في الحليه بسند صحيح بسند صحيح ان بعضا من الناس دخلوا على أبي ذر وهو بالربدة الربدة ده مكان خلاء معروف مكان خلاء معروف بص لي هنا مالكش دعوة بره مش اللي مش بيتكلم بره بص لي هنا هنا فالربدة مكان معروف وأبو ذر توفي في هذا المكان وكانت منطقة خلوية وفعلا صدق فيه هذه الرواية وهي وإن لم تصح ولكن على حد ما ذكر بعض أصحاب السير أنه يموت وحده يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة إيه؟ وحده فقالوا أنه مات بالربذة وحده فعلا أصيب المرض هناك ومات فراوي هذه الرواية بيقول أن احنا يعني دخلنا عليه وعنده امرأة سوداء تقوم عليه هي امرأته هي امرأته فقال ألا تنظروا إلى ما تقول هذه السوداء وكان ثابت في هذه الرواية أن زوجته تفوهت بكلام اعتبره أبو ذر من النياحة وعشان كده بقول لهم سامعين اللي هي بتقوله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب بما نيح عليه فقالوا شوف الراوي يقول هذه المرأة الايه السوداء او دخلنا عليه وعنده امرأة سوداء وابو ذر نفسه بيقول الا تسمعوا الى ما تقول هذه الايه هذه السوداء فعرفوا منين انها سوداء يا كشف شيء يحل كشفه يا كشف شيء لا يحل كشفه اختاروا ايه بقى قالوا اذا لابد انها تكون قد كشفت عن شيء يحل كشفه الوجه والكفان والكفان بعض اصحاب الراي الاول عادوا إلى ما قالوا بالضبط في رواية أبي بكر قالوا في هذه الايه الرواية بعض ان هي دي امرأة كانت كبيرة او لان دي في حالات المرض والتطبيب او في حالات الحزن الشديد والفزع الشديد ويرخص لها ما لا يرخص لإيه؟ لغيرها طيب يا ترى تغطية الوجه والكفين فرض ولا سنه وهل القول ما قاله أصحاب الرأي الأول أم ما قاله أصحاب الرأي الثاني ده اللي لو أنت عايز بقى تعرفه وتأخذ الفيصل فيه إن شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الأربعاء القادم طبعا أنا بقول كل هذا الكلام ليه لأن يجريش واحد يعني أنا قادر أجيب- أجيب من الآخر زي ما بيقولوا طبعا في إخوة شباب جزاهم الله خيرا متعصبين جدا للنقاب وانا بحب النقاب جدا ويا ريت كل النساء ينتقبني ولكن علشان اقول بقى فرض ولا مش فرض لازم يكون لدي دليل كوني احب دي حاجه لكن كوني أفرض على الناس دي حاجة تانية خالص والإنسان لو فرض شيئا لم يفرضه الشرع فكأنه أحل ما حرمه الشرع تستويان ومن هنا باجي يقول بعض الناس وانا قاعد في اي نادي ولا في درس ايه النقاب فرض ولا مش فرض مش لا مش فرض لا ازاي ولا التعاد مش عارف ايه والدليل الفلاني والدليل العلاني والتاني يقول ايه هو ما قراش ولا ايه والتالت يقول اصل انت مش واخد بالك ده في دليل مش عارف لا انا عايز اوريك ان انا مذاكر كويس الحمد لله يعني ما تخافش ذاكرهم كويس سامحهم لك عن ظهر غيب اهو بالادله والكتاب والدرجه وكل اللي انت عايزه اقوله لك لكن في النهايه كوني انا بقى بحب النقاب وعايز كل فتاة وكل امرأة تنتقد هذا لا يجعلني متعصبا ولا ألوي الأدلة لي وإنما أقف وقفة حيدة حينما أقف مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتعصب لهؤلاء ولا لهؤلاء أما لو أردتني, مت... لو أردتني متعصبا مش هخلي واحدة تخرج من بيتها غير منقبة لو عايز هوايا أنا ورأيي أنا مش هخلي ولا واحد تاخد من بيتها غير وانا قوي لكن لو حبيت تاخد بقى الشرع فلازم اديهولك بهذه الحيلة اذكر لك كله وبعدين اقول لك بقى الراجح فين فلو عايز تاخد الراجح فين ان شاء الله تعالى هتجن لك كما قلنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر آه بيقول لي ما رأي فضيلتكم ودول ورقتين مع بعض جايين ما رأي فضيلتكم فيما فعله الشيخ عمر عبد الكافي لما راح مش عارف لفين والنصارى وعيد عليهم وهناهم وبتاع ومش عارف انا مش عارف في اصرار غريب في المسجد ده على ان انا اتحبس ببقى عايز اسكت
والله مثل هذه الأدلة لا مش رازع لا لازم ترد عليها لان ليها رد فلازم ترد هو الراجل ده حيرني والله انا يعني أنا قرأت ما كتبته مجلة الكلاب يا مجلة فوزة اليوسف في حق هذا الرجل يوم أن قال كلمة حق وعقدت العزم والنية على أن أثأر لهذا الرجل إن إزاي الكلاب دول ينبحوا عليه وإحنا نسيبه كده وأعتقد إن أنا يمكن يوم السبت اللي فات يعني لطشت لطشه لمجلة الكلاب دول يعني انتصار لهذا الرجل وقلت ان انا هيبقى لي معاهم وقفة فيها باع طويل حتى نقفهم عند حدهم وفجأة جابوا لي مجلة اسمها حريتي آه لا لا دي مجلة مش اسمها حريتي برضه آه مش الشيخ اللي جابها اهو لا حرياتي حرياتي وكاتب فيها كلام يندى له الجبين يندى له الجبين فعايز تقول لي ايه رايك فيه هجيبها لك ببساطه هو يستاهل اللي قالته فيه روزا يوسف هو يستاهل واستاهل كان لازم ياخد على دماغه اكتر من كده واسال الله ان يهدي الناس دي او ياخدها او الله اسال الله ان يهدي الناس دي او ياخدها فللاسف قال كلاما وفي لحظه نقد هذا الكلام قولا وعملا فلا سامحه الله فلا سامحه الله نعم اللي بيسألوني عن الشيخ محسن في ظل الوزارة الجديدة روح اسألوا الوزارة قالوا لهم ناويين على ايه بالظبط اسألنيش انا مش عرفني ما قعدتش مع الوزير الجديد عشان افهم منه ها لما اقعد معاه هقول لك لكن انت تروح تسأله هو قول له قول له انت ناويلنا على ايه بالظبط هو يقول لك بقى نعم
صلاة المعرض الذي لم يقع كيف يكون؟
كيف ايه كيف يكون؟
ورده كيف كيف الطلاق المعلق الذي لم يقع ما معنى هذا الكلام الطلاق المعرض الذي لم يقع كيف يعلق كيف يرد انت بتشخط فيا ليه انا خفت كده خفت انا بقى كده وهجاوب امال ايه يا عم الشيخ الله يرضى عليك لا ما تخافش يعني ما بخافش والله يعني برضه اتكلم حلو زي ما انت بتتكلم كده عايز اسمعها انت بتقول لي الطلاق المعلق يعني ايه معلق انا عايز افهم معلق في وجهه نظرك اللي انت بتسال عليها دي يعني ايه؟ يعني انا اعرف الطلاق المعلق كم قسم عشان اوريك عشان اعرفك انا بستفي منك انت بتسال على ايه بالظبط كم قسم اجاوبك على اللي قسم فيهم بقى ما ردتش عليا انا بقى زعقتلك ورد بقى عليا اجاوبك على اللي قسم فيهم في طلاق معلق على فعل وطلاق معلق على قول وطلاق معلق على شرط بنجم عارف حضرتك عايز انهي فيهم يا- ما انا سالتك رحت مزعق لي مش كده ولا ايه ما انا بقول لك يعني ايه معلق انهي معلق زعلت جاي دلوقتي تقول لي اسالني طيب يا سيدي بسالك حقك عليا لا حول ولا قوه الا بالله اتفضل انهي فيهم بقى إيه، اديني صورته بقى ليس له رد ان فعلت وقع الطلاق كده على طول ان فعلت وقع الطلاق وان لم تفعل فلا طلاق يعني انا باجي اقول لها لو خرجت من باب البيت هتبقى طالق لو خرجت بقى طالق مش- ما فيها فصال بقى طالق سهوا عمدا بقت طالب انت اللي ملكتها دي ده هي ما هي ممكن تعملها عمدا تقول لك يا سلام طيب يفتح فتح الباب وخارج ولا تزعل بلا السهوه يا أخي. انت الذي ملكتها طلاق المعلق على فعل او على قول او على شرط متى وقع ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق ما فيها كلام فيقول لا لو خرجت من هنا انت طالق بقت طالق الا الا ما قاله بعض المتاخرين ما قاله بعض المتأخرين لما فرقوا بين نية ونية بين نية ونية قالوا إن كان الرجل ينوي تهديدا عومل بنيته وعوملت هي بنقيض نيتها هو مش عايز صراحة يبقى زي ما هو مش عايز وهي قد تتعمد وتخرج من لا مش واقع وإن كان ينوي الطلاق فعلا وقع الطلاق هذا كلام لا نستطيع أن نقول هو معتمد وراجح بل هو ضعيف ومرجوح لأننا لو قلنا بذلك لفتحنا على المسلمين باب شر لا ينغلق ازاي انك تروح جاي هي عايزه تخرج تروح لعمها للخمر طب لو خرجت هتبقى طالب قالت لك طب هخرج يلا وراح فاتحه الباب وخارج ومن بعد ما رجعت بتدعوها بقى للفراش تقول لك الله وانا كده مش بقيت طلقه تقول لها لا ما اصل انا ك- رديت اليمين وكان نيتي تهديد تاني يوم هتيجي خارجه وحضرتك تقول لها لو خرجت هتبقى طريه تقول لك اتنين ما انا عرفت بتيها بقى انا لا نق- لا اقبل هذا الكلام الطلاق المعلق ان وقع ما علق عليه وقع وان لم يقع فلا طلاق خلاص والمساله في مثل هذه الامور يسال فيها الرجل عن نيته بمعنى اللي جه قال لها لو خرجت هتبقى طالق نقول له تعالى بقى كنت تنوي على الإطلاق أو كنت تنوي إلى جهة معينة أو إلى مكان معين أو تنوي وقتا معينا قصد دلوقتي يعني دي مسألة اللي بيحددها لي مين الراجل وعشان كده لما بيجي أي واحد يسألني في قضية من قضاء طلاق يقول لي ابن عم ابن خالي أبويا خ... مش ع- كده بقول له معذرة خليه هو يجيني واللي مش عايز يجي طب وانا مالي ما بجيش هعمل له ايه مثله كمثل المريض الذي لا يريد ان يذهب الى من يعالجه ما بجيش هعمل له ايه اتهالى يجي خلاص وض- وضحت معاك المسألة شفت بقى لما سألتك بقيت حلو ازاي سلام يا سلام شفت خلينا حبايب كده نعم منظومة اليمين على رجل غير مسلم الزهر نعم حتى لو علقوا على ابنه قال له عليه ايوه قالوا لو طلعت من الليل امك هتبقى طالب لو طلع الواد هيبقى طالب وما تقولش اصله عيل وعمل لا الراجل هو اللي بيبقى عيل وعامل
يقول عليه طبعا لا تقعد تتعشى راح يعني انا عشان استضيف واحد اخر بيتي يا راجل ده كلام زي والله حاجه حاجه من ضمن الغرائب تبص ايه بيه بيعزموا على كوبايه عصير على الطلاق لن تشارك بقى طلق مراتك عشان تسربني كوبايه عصير انا مخها مخها ضارب وعلى الطلاق دي بقى ليها موضوع تاني على الطلاق دي ليها موضوع تاني بتعامل 10
علي الطلاق دي لها موضوع تاني دي بقى بتتفصل لكل واحد بحسبه بحسبه ها دي بيختلف فيها المكثر من غير المكثر ودي بتتوقف على نظرة رجل العلم وذلك مش اي واحد بياخد قضاء طلاق فبيجيني واحد يقول لي ان شاء الله تعالى يعني انا مش عارف ايه فقلت عليها الطلاق طبعا واضح من شكله ده يبقى ايه يعني ولذلك اجي اقول له يعني ان شاء الله تجعلها اخر مره اقول لك عليها الطلاق هتكون اخر مره اه في معلمين بسم الله ما شاء الله ده بياخد ياخد فتوى تمام ده ده ليه فتوى مخصوص وفي واحد بيبقى جاي باكي ويقول لك انا مش عارف ايه اللي خلاني قلت كده وبعيط كده فبرضه كانت كفاره اليمين دي ليها وقتها وليها بتاع لما تبقى تقع يبقى تعالى لي وانا اقول لك اعرفك انت هتبقى فين بالظبط وربنا ما يجعلك تقع امين يا رب لان دي مساله من ضمن المسا- المسائل اللي بيد يعني فعلا الانسان بي- بيبكي لاجلها والله ان احنا بقينا شعب مطلاق صغير وكبير والله تلاقي عيل عنده خمس سنين يقول لك علاء الطلاق هو لسه مولود اول امبارح علاء الطلاق كله ماشي يقول علاء الطلاق دلوقتي اه والله كله ماشي يقول علاء الطلاق دلوقتي فحاجه بسم الله ما شاء الله يعني لسه من كام يوم في شبرا الكاوتش العربيه اتخرب رحنا الحمل كان الصبح فلقيت ولد قد كده فبقول له ان شاء الله مين اللي هيحملك الكاوتش قال لي انا انت مستقلني ولا ايه قلت له لا يا اسطى استقل لك الخبر ده كلام برضه قال لي على الطلاق انا هلحمه لك لحام ما حدش يلحمه زيي قلت له على الطلاق انا بسم الله ما شاء الله لا انت كده لحيم بقى اتكل على الله الشعب كله بقى كده لان هو اتربى برضه على كده شاف ان ابوه ما بيتكلمش بيقول على الطلاق والراجل في السوق ما بيقولش غير على الطلاق والمعلم مش عارف فين بيقول على الطلاق كلنا شعب شعب مطلق فاكرينها رجوله وجدعانه حتى اللي مش متجوز قاعد يقول على طلاق حتى وصل الامر والله وسمعتها باذني في معركه بين النساء واحده تقول لها عليا طلاق زي الرجاله اللي اوريكي قلت بسم الله ما شاء الله قلت بسم الله ما شاء الله قلت لهم لما يجوا جوز يقولوا ان انت اتطلقت كده الحمد لله اهدى اهدى ما هو ده العلم والايمان ما هي دي مصر وهم دول ال- المصريين هم هم دول بقى هم دول يا اخي صناصر كده على الطلاق وعلى الحرام وعلى ال... وتبص ليه قاعد يقول 100 طلاق وفي الاخر جاي يعيط طب بتطلع ليه من الاول يعني انت بتتجاسر ليه من الاول ربنا يسهل بس هنخلص من سوره النور وبعدين نكلمكم بقى في الطلاق ان شاء الله يعني. باذن الله تعالى نعم مفيش حاجه ايه في الجواز لما تبقوا قادرين تتجوزوا انتوا قادرين تتجوزوا دلوقتي قادرين تطلعوا لكن تتجوزوا لا ها لما تبقوا قادرين تتجوزوا في هذا القدر كفايه نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك